بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
وردة من جنة وردة من جنة وردة من جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وورأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذه جنة الدنيا معان إيمانية وإيمانيات عالية نعم إنها مقاصد عليا للبشر وكلما سمى الإنسان في المعاني وتخلص من ارضيته وطينيته حلق في هذه المعاني يستشعر الجنه سعه الجنه وطير الجنه والتخلص من روابط الارض والبشر والشياطين والشهوات هذا السمو الروحي هذا العلو البشري يجعل الانسان فعلا يشعر انه عايش في جنه حقيقة لما اتكلمنا عن الرضا اتكلمنا عن آه، الدعاء اتكلمنا عن الصلاة جاي معانا الكلام عن العفة عن الذكر وبعد الرضا مباشرة لازم أتكلم عن التوكل جنة التوكل تعرف قالوا عن التوكل ايه قالوا التوكل هو السكون وخمود حركة القلب السكون عارف بيقولوا عن الطمأنينة ايه سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان عارف قالوا ايه عن الطمأنينة طمأنينة القلب الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الاطمئنان ده الطمأنينة دي الطمأنينة بذكر الله قالوا ايه؟ إيه قالوا ايه؟ قالوا عنها ايه؟ سكون أمن في استراحة أنس يا سلام يا سلام لما واحد يبقى السكون قلبه ده شش، مطمئن تماما قلبه ده مطمئن تماما سكون أمن في استراحة أنس سكون وأمن وراحة وأنس الله أكبر دي جنة بجد بقى جنة حقيقي سكون وأمن في استراحة أنس أمان حقيقي اللي هو قال عليه شبيه بالعيان كأنه شاف بعينيه اللي هو عايزه شاف بعينيه جزاؤه شاف بعينيه ثمرة اطمئنان شاف بعينيه قدره ففي غاية الرضا شاف بعينيه قدرة ربنا كأنه فعشان كده هو متوكل قالوا التوكل هو علم القلب بكفاية الرب للعبد ان يبقى قلبك من جوه على علم ويقين ان ربنا هيكفيك علمك ده يعمل ايه يثمر ايه اما النهارده احنا في حته جنه الله اكبر جنه التوكل التوكل السكون وخمود حركه القلب لعلم القلب بكفايه الرب للعبد أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده قل بلى بلى كافي أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يخوفونك بالذين من دونه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه يعني كافيه توكل عليه هيكفيك وزيادة هيكفيك كل حاجة بس توكل علم القلب بكفاية الرب للعبد ده التوكل قول من الأول تاني التوكل هو السكون وخمود حركة القلب لعلم القلب بكفاية الرب للعبد فينطرح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي مغسله يقلبه كيف يشاء قالوا التوكل هو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار هو ده مش حركة الجوارح لا ده كل كلامنا عن القلب كل الكلام عن القلب ان القلب يعلم وان القلب يسكن وان القلب ينطرح القلب اللهم اصلح قلوبنا يا رب اللهم ارزق قلوبنا صدق التوكل عليك قالوا التوكل هو الاسترسال مع الله على ما يريد ما تريده يا رب قلت لكم قبل كده لما سئل بعضهم ماذا تريد قال أريد ألا أريد عايز ايه لهم عايز ابقى مش عايز نفسي ما عوزش ابقى زي ما ربنا عايز كما يريد الله عز وجل عشان كده قلت لكم الاعتصام بالله صون الإرادة قبضا إنك تقبض على إرادتك وتصونها ألا تريد غير مراد الله غير مراد الله منك غير مراد الله لك غير قضاء الله عليك هو ده النهارده الكلام عن التوكل الواحد يقول ايه يقول ايه للي بيقول لا اصل انا شغال بدراعي لو رقدت يوم مش هنلاقي ناكل هقول التوكل لمين اللي بيقول ده عرقي وتعبي سهر الليالي وتحويشة العمر وتعب السنين اقول التوكل لمين اللي بيفكر ان هو بيوكل عياله كفاية ولد وبنت عشان نعرف نربيهم تربي مين يا عم هو انت بتربي نفسك ده ربنا اللي بيربي وربنا اللي بيعطي وربنا اللي بيهب وربنا اللي بيرزق بس انت خد بالاسباب وربك هيديك ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم التوكل ان تتخذ الله وليا ووكيلا ايها الاخوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لو انك بتتوكل على الله كما ينبغي لرزقك كما يرزق الطير سبحان الله العظيم وانا بأعد الكلام عن الذكر بتكلم عن عبودية الكائنات وذكرها لله عز وجل فالطيور دي بتسبح ربنا وتذكر ربنا وبترزق بترزق ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الشجر ومما يعرشون سبحان الله العظيم لما الواحد بيتأمل إن ربنا أوحى إلى النحل يعني الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى عارف اسم اسم الله المقيت المقيت يعني اللي بيقيت يعني بيعطي القوت لكل شيء القوت الشعيرة الدموية اللي في طرف صباعك دي لو ما وصلهاش الدم تموت عشان كده الدم اللي بيوصل لها اسمه القوت قوتها فلو الإنسان اللي بيوصل القوت لكل حاجه لكل شعراية في جسمك بتاخد رزقها عشان تستمر عشان ما تموتش شوف القوت فين لإيه سبحان الله العظيم زي ما قلت مفيش حد بيتنفس النفس ده رزق يعني انت مش قاعد تعمل كده شهيق زفير ما بتعملش كده ده ربنا سبحانه وتعالى جعله رزق انت مش ماسك قلبك عمال تدقه بايديك ده ربنا رزقه انه يدق انت مش ماسك معدتك قاعد تشغلها تفرم الطعام ده هي اللي بتتحرك رزق مش عامل امعائك انت مشغلها انها تمص او او او الى اخره انا اديك امثله ايه ولا ايه كل ده انت مسلمه أفمن هو قائم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم بيجعلوا لله شركاء قول لهم طب قولوا لنا دول مين؟ مين اللي بيشغل لك معدتك ولا رئتيك ولا قلبك ولا امعائك ولا كبدك ولا طحالك ولا كليتيك ولا ولا ولا ولا عينيك ولا عقلك ولا من الذي يرزق اعضاءك قل الله انا ما رحتش للطير بقى ده هو. قائم على كل نفس انت لا تقوم وحدك انما يقيمك القيوم جل جلاله سبحانه عشان كده الدخول في منزله التوكل لابد أن تشهد مشهد القيومية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض المهم توكل يعني انام يا عم الشيخ لا التوكل لا ينافي القيام بالاسباب فلا يصح التوكل الا مع القيام بالاسباب والا فهو بطاله وكسل من طعن في الاسباب فقد طعن في السنه ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته فمن عمل على حاله فليتوكل على سنته صلى الله عليه وسلم فلا يتركن سنته تعالوا نشوف فضل التوكل أول حاجة في فضل التوكل أنه سبب لدخول الجنة بغير حساب وهو ده اللي نفسي فيه يا رب ما تحرمنيش اللهم لا تحرمنا فضلك وعفوك ورضاك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب قلت لكم لو اتحاسبنا يوم القيامة هنتفضح ملهاش حل غير ان احنا ندخل الجنة بغير حساب من أسباب دخول الجنة بغير حساب التوكل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فقال يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب ثم دخل وخرج بعد ساعة فقال فيما كنتم تذوقون تكلموا ليه في ايه قالوا في السبعين ألفا قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون قال عكاشة ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله قال أنت منهم فقام رجل آخر وقال وأنا يا رسول الله قال سبقك بها عكاشة الحديث ده من الأحاديث العجيبة جدا دايما كنت أقول إيه الملافظ سعد سيدنا عكاشة سعد بكلمة واحدة قلت والله أنا كنا منه قال له أنت منه التاني بعد منه بثانية وأنا قال له خلاص الملافظ سعد هي كلمة ما كانوا اللي قاعدين مالين المسجد بيدوكوا بيتكلموا مين السبعين ألفين سنة طلع سيدنا عكاشة رزق ألهم إنه يقول فأعطي السبعين ألف اللي يدخلوا الجنة من غير حساب لا يسترقون ما يطلبوش من حد إنه يرقيهم ولا يتطيرون ما بيتشأموش لا يتشاءمون ولا يكتوون ما بيعالجوش بالكي العلاج بالكي كي في النار وعلى ربهم يتوكلون عشان كده في حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع قالت إني أصرع فادعو الله أن يشفيني قال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب ولا عقاب بشرى لكل مريض اصبر ولك الجنة ولا حساب ولا عقاب ولا عمليات ولا سفر اصبر اصبر ولك الجنة قالت اصبر وكانت بتسرع ولكن طلبت ايه انها تتستر فاطلب الستر ان ربنا ما يكشفش عورتك على حد أنا بهديها للنساء اللي عايزة تتعالج عند طبيب مصيبة استري نفسك واصبري ولك الجنة بلا حساب ولا عقاب سبحان الله ليه الصبر لا ليه الرضا لا فأول سبب أول ثواب للتوكل الجنة بغير حساب أظن كفاية السلام عليكم